أحبائي المشاهدين أهلا بكم معنا في تلفزيون قناة الحياة أعزائي المستمعين والمشاركين معنا في غرفة البال توك أهلا وسهلا بكم في برنامجكم آه، يا شرفنا اليوم في البرنامج جناب القوم زكريا بطرس أهلا بيك يا أتسابونا يا مرحب اهلا وسهلا
كما عودتونا وعودناكم حوار صريح حوار حق حوار بناء مبني على الأفكار السليمة والدليل والبرهان قبل أن نبدأ البرنامج نسأل قدس أبونا زكريا أنه يقودنا في كلمة صلاة تفضل قدس أبونا شكرا جزيلا بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا خالق الارواح ومصدر كل حياه بالروح يا من وهبتنا ارواحا نحيا بها ويا من ميزتنا ايضا بروحك القدوس ليحيا فينا نسالك يا رب ان تكشف عن عيون الكل في هذا المساء سواء في البالتوك او للمشاهدين في القناه التلفزيونيه انك يا رب تتحدث الى كل واحد موجود وكل واحده وانك تكشف عن عمق نعمتك وعن بركات هذه النعمه وثمارها حتى يتمتع بها الجميع ولا يحرم منها احد طلبة خاصة رب لأجل كل السامعين أنك تغدق نعمتك وبركاتك على الكل تقرع على القلوب بشدة حتى تستطيع أن تنفتح لك وتقبلك وتصير في حياة مقدسة وياك وفي طريق روحي سليم لأجل الدم الغالي الكريم وطلبات قديسيك اسمعنا لما ناديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبز الكفاف أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين آمين آمين شكرا قدس أبونا عفوا
أحبائي المشاهدين أعزائي المستمعين معنا في برنامج البال توك معنا اليوم أخت عابرة من الظلمة إلى النور منتصرة من المتنصرين آه، ستروي اختبارها وتشارك معنا اختبارها وكيف اختبرت رب المجد يسوع المسيح في حياتها آه، وبهذا نطلب من الأدمن اتفضلي حضرتك خدي آه، الميكروفون وادي الأخت نارديم آه، الميكروفون لتشارك آه، اختبارها مع رب المجد يسوع المسيح اتفضلي حضرتك
شكرا جزيلا يا احمد سعد نكون معاكم النهارده كمان آه، نزيم اتفضلي معاكي المايك وسعيده اسمع اختبارك حبيبتي
سلام المسيح مع السلام الجميع والنعمة أهلا وسهلا.
آم، انا بشكر قدس ابونا جدا انا هخش في الاختبار عشان وقت البرنامج وهختصره بسرعه معلش سامحوني على صوتي آم، انا من عيله اصلا مسيحيه آم، اسلمت في مصر انا واخويا الكبير وانا عندي 12 سنه آه، المدرب بتاع اخويا كان سني آه، كان بيعز اخويا قوي طبعا شايفه مسيحي وانسان كويس فجابه للاسلام وجابني وراه فانا كنت بحاول انا اتابع اخويا في كل حاجه آه، اسلموني في مصر وهددوني آه، بعد ما اقنعوني بالاسلام ان لو حاولت اسيب الاسلام آه، في واحد منهم هددني ميه النار ووراني واحده وشها متشوه فطبعا خفت جدا و وكطفلة 12 سنة أنا بذكر كنت 12 سنة طبعا عبيطة معرفش أي حاجة يا حرام يا آه، حرام المهم انا فضلت على دين الاسلامي آه، هاجرت من مصر تعمقت اكتر الدين الاسلامي بره مصر آم، تحجبت آه، كنت بصلي ما بيتركنيش اي صلاه اصلي الفجر آه، صلاه التراويح في رمضان على طول اصليها اقرا القران وللاسف كنت بقول لكم ان انا بقرا القران بعين مقفوله زي البغبغان فقط ما كنتش بحاول افهم بس كنت اخاف من القران اكتر من ما احاول افهمه خوف ورعب آه، جامد كنت اصلي الله بخوف انه هيعذبني وفي يوم من الايام سالت اخويا السؤال ده مهم جدا لازم اقوله في اختباري واحنا بن بنقرا القران سوا جيت على حته بتقول الله يعذب من يشاء ويهدي من يشاء فقلت لاخويا هل معنى ذلك ان ربنا مش هيهديني ولا هيهديني قال لي لا ربنا مش عالم هيهدينا ولا لا قلت له طب ما احنا بنصلي وبنصوم وبنعمل كل حاجه قال لي برضو مش ضامنه السؤال ده حيرني جدا ف... وحاجه تانية كنت على طول اشك فيها عشان انا اصلا بقول لكم جايه من عيله مسيحيه فانا حاسه ان لا في حاجه جوه قلبي كنت كل ما اجي في الايه لا طلبوه ولا ولا قتلوه لكن شبه له كنت لما اجي اقول يا ربي فعلا المسيح ما اتصلبش كنت اقول استغفر الله العظيم واقوم اتوضى واصلي ركعتين زياده دي من ضمن الحاجات اللي كنت بشك فيها في ال- في الاسلام بس كنت بفوتها بخوف رعب من الله ومن القران والعذاب وعلى فكره في مصر سمعوني قبل ما امشي عذاب القبر ف م- آه، سمعوني شريط عذاب القبر ومش عايزه اقول لكم قد ايه ده مخيف ف عذاب القبر ده يعني فعلا حاجه للطفل عندها 12 سنه مخيف جدا المهم تعمقت الدين الاسلامي جدا آم، في واحده اعرفها آه، انا بشكرها جدا دلوقتي كانت ورايا وعلى طول بتحاول تجيبني ب- للمسيح وعرفتني على شخص بيقول مو- آه، الوعظه بتاعته آه، اختباره في م- آه، في كنيسه ولازم تيجي لازم تيجي كنت على طول اقول لها لكم دينكم ولي ديني لكم دينكم ولي ديني فانا سمعت برضو ان ربنا بعتني لازم اسمع ازاي ازاي شخص مسلم كا- كافر يسيب ال ال الاسلام ويروح للمسيحيه لازم اسمع الشخص ده وهزقه ف...
ربنا يخليه فالمهم انا رحت الاختبار ده وسمعت الاخ ده هو بيتكلم سمعت الاخ ده هو بيتكلم واقنعني كلامه جدا آه، لو سمحتي آه، و- طلع الاختبار وكلمي أنا ابنك او متأسفة بنتك جدا، أنا الصغيره متأسفة تماماً.
وخدي بالك منها واقتنعت بكلامه وقلت له جريت عليه وقلت له ساعدني ساعدني يعني سمعت على سمعت له معلش سامحوني I'm, I'm so sorry معلش مش مشكلة مش مشكلة دي انا مش معلش مشكلة.
هروح وهرجع تاني انا متأسفة أحسن.
على وقت اتفضلي لا، طبعاً برنامجك لازم اتفضلي تهتمي اتفضلي خدي بابنك بالك من الولد وبنتك.
اتفضلي
لازم معلش الرب يباركك وال- و- و- ويبارك ال- حضرتك اللي انا اتفضلي.
عايز آه، اعلق عليه قبل هي ما تيجي اتفضل يا أستاذ هذا الاجرام نعم
الاجرام طفله قاصر 12 سنه تقهر على الاسلام نعم وليست الحاله الوحيده نعم لكن هناك مئات من هذه الحالات لا زالت الى اليوم في ارض مصر المحروسه نعم
هكذا ياخذون الاطفال الصغار 12 سنه هم ماشيين على شريعه عيشه ولا ايه اغتصب البت عندها ست سنين ودخل عليها سن تسع سنين و... وعندهم اغتصاب ده على الشريعة الإسلامية إلى متى يظل القانون مغيب وإلى متى تظل مباحث أمن الدولة إسلامية متعصبة إلى متى ولكن فوق العالي أعلى العظيم المهم مش حكاية غصب الناس على المسيحية والإسلام
نسمعها لكن الموضوع تلامس مع الله والآن نصغي إلى اختبار الأخت مرة ثانية آه، اتفضلي يا اختي الحبيبه مرحب بيكي مره تانية آه، واتفضلي كملي اختبار حضرتك على الله يكون ابن حضرتك كويس دلوقتي اتفضلي
I'm sorry سامحوني جدا جدا لا I'm مفيش sorry حاجه سامحوني مفيش حاجه فعلا ابدا ما فيش حاجة انا هقول اختباري بسرعة معلش لا لا لا لا ولا تخافي.
آه، المهم انا وصلت لغايه ان انا جيت آم، في ال- خارج وتدينت جدا وزي قلت لكم الحاجات اللي ب... كنت بشك فيها آم، ابتديت أع- اتعمق في الاسلام جدا وكنت بكره المسيحيين صدقوني كنت بكرههم واتريق عليهم جدا نعم ولما رحت سمعت اختبار الاخ ده اللي هي بتقولي عليه انا ما روحتش عشان بس اقتنع بكلامه لا انا روحت عشان اهزقه او ازاي ان كافر زي ده يسيب الديانة الاسلامية وير ويرجع لل- للديانة كافرة يعني ازاي ازاي يسيب الاسلام آه انا قبل ما اروح اشوف اختباره آه كانوا مديني كتب انا عشان بنتي كانت بتعيط معلش كنتش عارفة لا، اتكلم ولا كويس يهمك معلش.
ولا يهمك كان مدياني كتب من من الشخص ده عن ال- عن القرآن فجبت الكتب دي كلها وبحثت فيها وقعدت أقرأ وما صدقتش الكلام اللي أنا قريته إن في حاجات كتير غلط في القرآن فبقيت أمسك الآيات اللي في الكتاب ده وأمسك الآيات اللي في القرآن وابتديت أذاكر ابتديت أقرأ وصدقوني لما ابتديت اقرا ابتديت اقرا بعين متفتحه اصل الواحد لما يشك في حاجه هيعمل انفستيجيشن عايز يشوف ايه اللي بايه عايز يطلع الانسان ده قدامه غلط ابتديت اقرا واقول لا ده ايه ده ده كلامهم صح في تناقض كبير جدا في القران لان كنت بقرا القران كده بسرعه نعم.
زي البغبغان نعم لما ابتديت اقرا بعين مفتوحه وبفهم وامشي ورا الكلام اللي بيقولوه بس مش بس اللي بيقولوه يعني بطلعه من القران نفسه نعم.
واشوف التناقض الكبير جدا وان الله بينسى ازاي كنت باجي على, على الايه دي ان الله ينسخ بايه و... وينسى وياتي باحسن منها ازاي الله نفسه ينسى إز- دي ما دخلتش عقلي خالص ان الله نفسه بينسى ازاي وفي اخر الايه يقول لك ان الله على كل شيء قدير ازاي الله على كل شيء قدير والله بينسى لو هو الله, الله على شيء لكي... لكل شيء قدير يبقى مش هينسى no way إن ينسى امال هيحاسب البشر ده كله ازاي هيجي عندي يقول لي استني انا نسيت انت عملتي ايه مش معقول ان الله ينسى حاجه ما دخلتش عقلي وقلت ازاي كنت بقرا انا الايه دي وما- وما كنتش بوعاها او ب- ب- م- بقراها كده وخلاص حاجات كتيره جدا تناقض كبير وخوف ورعب و- واكل و- يعني حاجات ابتديت انا عيطت بصراحه عيطت جامد جامد لاني اتخدعت اني انا تركت دين ودخلت دين الاسلام مقتنعه ان هو دي- دين الله الحق وانا ماشيه على الحق ومتحجبه ورافعه راسي وبكره المسيحيين وكنت فاكره نفسي يا ما هنا يا ما هناك لما ابتديت عرفت ان انا اتخدعت وعيط لربنا اقول له يا رب وريني الحقيقه يا رب انا عايزه اعرفك بس انت فين انت فين انا مش عايزه اصدق ولا ده ولا ده انا مش عايزه اسمع كلام بشر ما ياما البشر بيتكلموا انا عايزه اسمعك انت يا رب تقول لي انت بنفسك حلو الكلام ده صح ولا لا حلو صدقوني اخدت الكتب دي وقعدت اقرا لغايه بالليل وانا اعيط واعيط لغايه ما نمت تعبت من كتب من كتر ما- العياط والتعب والقرايه نمت صدقوني حلمت برؤيه ان انا في صحراء ناشفه جدا وقاعده في عربيه و- والارض انشقت نصين والعربيه بصت للسماء يعني طلعت بيا فوق للسماء ولقيت صوت بيقول لي بكره هتعرفي الحق بكره هتعرفي الحق فالكتب دي كانت هي على القرآن معصوم وكان في كتب تانية أنا بصراحة حاولت أديها لناس برضو كانوا محتاجين ليها فمش عندي كلها بس منهم هل هل القرآن معصوم هو ده الكتاب اللي فعلا فوقني المهم فأنا لما سمع سمعت ال- الصوت ده بيقول لي بكرة تعرفي الحق أنا كان بكرة لازم أروح أسمع اختبار الأخ ده اللي أنا بقول عليه كافر وأح- وأحاول أقنعه رايحة أقنعه بالإسلام لما سمعت اختباره انا دخلت باستهزاء في الكنيسه دي مستهزأة بس انا قبل ما اخش على فكره انا كنت قلع الحجاب انا لما ابتديت اشك ال- ال- الموضوع ده اخدني القرايه دي اخدتني اسبوع في وسط الاسبوع ده يعني قلعت الحجاب رميته خلاص مش عايزه انا في بين البنين مانيش مسلمه مانيش اي حاجه ولا اعرف فين ربنا ده دلوقتي دخلت الاختبار متس... مستهزئه بكل اللي قاعدين حاطه رجل على رجل وقاعده بسمع سمعت الاختبار ده بصراحة كلامه هزني جدا وكنت بعيط بدموع بس مش عايزة حد يشوفني بعيط لأن محدش عارف أنا مين أنا بعد ما خلص اختباره جريت عليه ومسكت إيده وقلت له ساعدني بليز ساعدني ما- ما تسيبنيش كده أنا محتاجة مساعدتك وقعدت حكيت لهم على على كل حاجة الشخص ده فعلا فعلا ساعدني جدا وعايزة أقول لكم أهم حاجة ال- قبل المسيح قبل ما أعرف المسيح الخوف الرعب اللي كان فيا من الله بتاعهم والمحبة والسلام اللي دخلت قلبي بعد ما عرفت المسيح قد ايه حلو وعمري ما قريت الانجيل وانا مسيحية دي اهم حاجة تعلموها لعيالكم الانجيل عمري ما قريت الانجيل وانا مسيحية ما كانوش بيعلموني في بيتي علموا عيالكم الانجيل انا بعد ما قريت الانجيل عيطت مسكت الانجيل وعيطت جدا بالذات الموعظه على الجبل عمري ما شفت كلام جميل من الله بتاعهم كله خوف انما المسيح كله محبه وسلام وتعالوا الي جميعا المتعبين وانا كنت تعبانه وهو ارحني ريحني جدا وعرفني السلام وعرفني المحبه وازاي احب الناس الاخرى مش اكرههم المسيح هو الطريق هو الحياه هو الحق صدقوني هو ده الطريق الوحيد عايزاكم تعرفوا كده كويس هو المخلص وهتعرفوا من القرآنكم ان هو المخلص الوحيد هو اللي هيجي في الدينونة ويدي- ويدين الناس ليه الله نفسه مش هيجي يدين الناس ليه المسيح هو اللي يجي يدين الناس هو الله سابكم وقاعد فوق حاطط رجل على رجل افهموا بقى يا مسلمين افهموا ان المسيح هو الله هو ده اللي انا عايزه اقوله لكم هتحسوا بسلام ومحبه انا مش عايزه اطول عليكم وصلوا لي وصلوا لاخويا اللي لسه بحاول اجيبه بحاول اجيبه بس الناس اللي حواليه ناس وحشه جدا امين يا رب.
وصلوا له انه يرجع للمسيح وعينيه تفتح للنور يا رب صلوا له يا ابونا صلي امين يا مع حبيبي السلامه وربنا معاك ومعاك يا أختي ومعاك آه، مبروك عليكي الخلاص مبروك عليكي عودتك لحضن أبوك السماوي ونشكرك على الاختبار اللي نفس قلوبنا كلنا وعرفنا قد ايه أهمية إننا نعيش ونحلم ون... ودايما نفكر في كلمة الله ونربي بيها أهلينا ونربي بيها أولادنا وتكون دايما أساس البيت وتسابونا تفضل حضرتك وعلق لنا على الاختبار ده شكرا ده اختبار جديد وهو مش مسيحي مش مسلمة أصلا لكن من أصل مسيحي وأسلمت تحت ضغط وتخويف وإرهاب السيف الإسلامي الإرهابي في سن قاصرة 12 سنة تجبر على اعتناق دين وهذا ليس بغريب على الإسلام بس أنا عايز أقوله إن مش هي القصة الوحيدة بتاعت أختنا آه، اللي كانت أصلها مسيحية وبقت آه، مسلمة ورجعت المسيحية أنا عايز أقول لك قصة كل المصريين بمنتهى الصراحة قصة كل المصريين كل مسلم في مصر كان أصله قبطي مسيحي وعندما ينفتح على المسيح يعود إلى قبطيته إلى مسيحيته فهي غارة من غارات البدو الحفاة الغزاة الذين أتوا إلى الشرق وإلى مصر فاستعمروها وبالإجبار عينه إما الإسلام وإما القتل أو دفع الجزية إذا كل مسلم بيعرف المسيح كل مسلم بيعرف المسيح بيعود إلى أصله إلى مسيحه الذي مات من أجله قصة كل إنسان آه، بتشدني فيها الوحشية والافتراس لطفلة عندها 12 سنة طفلة عندها 12 سنة يا حرام يا لل... يا للقسوة ويا للمهانة ويا للخزي ويا للعار shame on you لكن نشكر الله الذي لا يترك أبنائه يسعى إليهم ويخلصهم ويعرفهم طريقه ويردهم إلى الإيمان وهكذا صلاتنا إلى كل من أجبر على هذا الدين الإرهابي أنه يعرف طريق ربنا ويعود إلى حضن المسيح الذي فداه وغفر خطاياه آه، نشكر الله من أجل هذا الاختبار الحي الفعال ومبروك عليك يا بنتي ونهنئك ليس فقط من الخلاص من إرهابية الإسلام بل الخلاص أيضا من- من إرهاب الذين أجبروك على هذه الحياة وأنقذك منهم وطبعا لو قعدنا معاك نعرف ماذا حدث لك وماذا أخذوا عائشة الجديدة وفعلوا معها وماذا آل بك الأمر وكيف تخلصت منهم وكيف تعيشين الآن في حرية منهم وهل تركوك أم لا وبنصلي من كل قلوبنا من أجل أخوك أن اللي نور عينيك ربنا ينور عينيه يا ربي وإلهي يا من أنرت وأشرقت بنورك في قلب بنتك وأعدتها ثانية إلى محبتك أسألك من أجل أخيها يا سيد أنك لا تتركه في غيه وفي ظلامه ولكن أسألك رب أن تحرره بذراع قوية ليعود إلى حضن محبتك وهكذا أيضا كل المغرر بهم والمقهورين والمجبرين والمخوفين أسألك أن تحرر من الأسر وتحطم القيود فيعرفوك أنك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته لك كل المجد والكرامة إلى الأبد آمين آمين آمين شكرا وتسابونا أحبائي المشاهدين أعزائي المستمعين في البالتوك سنذهب الآن إلى موضوع الحلقة اليوم وهو موضوع عن ثمار النعمة وأول ثمرة من ثمار النعمة هو السلوك بالروح اتفضل يا أتسابون آه، شكرا جزيلا عزيزي أحمد وسلام لكم أيها الأحباء من جديد مرحبا وموعدنا مع الروح القدس ليتحدث إلينا من خلال الآنية الضعيفة الخزفية حتى يوصل لنا روح الحق وصوت الحق الإلهي احنا كلمنا أحبائي عن الله في محبته ونعمته ومن نعمه الخلاص والتبرير والتجديد والتبني والتحرير من العبودية والتقديس وأيضا تغيير الأجساد إيه الثمرة بقى لهذه النعمة يعني بتثمر إيه في حياتنا لها ثمار هناخدها واحدة واحدة في الحلقات الآتية وأولى هذه الثمراء ثمار الاتجاه الروحي أو اللي بنسميه في الكتاب السلوك بحسب الروح السلوك بحسب الروح وصية إلهية اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد الوصية بتوصينا ان احنا نسلك بالروح وما نعيش بحسب شهوة الجسد الانسان اللي خد نعمة من ربنا مش عايز يعيش غير بالروح شهوة الجسد ورغبات الجسد وغرائز الجسد ما هياش المسيطرة على حياته المسيطر هو الروح روح الإنسان وفي واحد شبه الجسد والروح بتشبيه رائح قال ان الجسد جسد الانسان زي خنزير نجس والروح الانسان زي نسر محلق الانسان لو وكل الخنزير وسمنه تبص تلاقي الخنزير تقيل النسر ما يقدرش يرفعه لكن إذا اهتم الإنسان بالنسر وغذاه يستطيع أن هو يرفع الخنزير ولا يتغلب عليه هذا الخنزير جسدك أنت بتدور على شهواته ولذاته وبتغذي هذا الخنزير النجس ولا روحك تنطلق كالنسر في الآفاق لو اختبرت نعمة المسيح لا تعطي للجسد شهواته ولا تخضع لنجاساته لكن دايما مسيرتك روحية أن تسلك بالروح فلا تكمل شهوة الجسد عشان كده الكتاب يقول لنا في أفسس 4 آية 1 فأطلب إليكم في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع ووداعة وبطول أناه محتملين بعضكم بعضا في المحبة مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام جسد واحد وروح واحد كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد أن تسلكوا كما يحق للدعوة دعوة مقدسة سلوك بالروح كما أن السلوك بالروح والاتجاه بالروح هو برهان ودليل على الاستنارة الروحية في رسالة أفسس إصحاح 4 وعدد 16 17 يقول فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم الناس إياهم ببطل ذهنهم أذهان باطلة إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة الله بعد عنها لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم الكلام ده في رسالة أفسس مكتوب في القرن الأول الميلادي وأنا شايف انطباق شديد قوي على جماعة فيهم هم الكلام ده كله سائر الأمم يسلكون ببطلان ذهنهم ذهن باطل مظلم الفكر فيش فكر متجنبون عن حياة الله المحبة لسبب الجهل الذي فيهم وبسبب غلاظة قلوبهم مش دي حال العالم والناس اللي هم ماشيين بعيد عن خطية لكن أنا عايز أسألك ويمكن واحد يسألني يقول لي طب إيه هو السلوك بالروح أنت بتكلمنا عن السلوك بالروح يعني إيه السلوك بالروح السلوك بالروح ببساطة كده يعني السلوك ليس بحسب شهوات الجسد ولا بحسب آراء الجسد ولا بحسب كبرياء الجسد السلوك بالروح كما يليق بإنسان روحاني زي المسيح اللي عاش بالروح ادانا مثالا نتبع خطواته فنسلك بالروح سلوك بالروح وليس بنظريات العالم وليس بمبادئ العالم ولكن نعيش بدستور الروح وهو الكتاب المقدس طب ازاي انا اسلك بالروح طب ادي الروح السلوك بالروح طب ازاي انا بقى اسلك بالروح اولا لابد ان تاخذ طبيعه جديده طبيعه جديده تقدر تسلك بالروح عشان كده يقول الكتاب ان تخلعوا من جهه التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق نعم.
في البر وقداسة الحق وفي رمية صح بني عدد 14 يقول كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله يبقى إزاي أنا أسلك أخضع لتوجيهات الروح القدس والروح القدس بيكلمني من خلال الكتاب المقدس نعم.
كلمني هنا أنا أقرأ كلام مش زي قراية الجرايد لا ده رسالة من الله ليا فبيرشدني تعمل كده وما تعملش كده وتخلي كده وهكذا فيبقى ده إرشاد الروح والسلوك بحسب كلام الروح والانقياد بالروح وفي أفسس إصحاح 5 عدد 15 يقول فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا ج- كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة يبقى السلوك بالروح زي انا اسلك بالروح اكون مدقق مش الفكره اللي تيجي في الدماغ اعملها والموضوع اللي يخطر على بالي امشي فيه لا المواضيع بتدقيق يجي لك الفكر قول له يا رب الفكر ده من عندك ولا من الشيطان ولا من ذاتي انا مش عايز اعمل غير مرضاتك يا رب فالفكر الالهي اللي عندك اللي عايزني انا اعمله ادهولي فتفحص العمل المعروض على فكرك هل ده جاي من الاذاعه بتاعت ربنا ولا من اذاعه مشوشه من الشيطان تدقيق سلوك بتدقيق وايضا في اعمال 24 ايه 16 يقول لذلك انا ايضا ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثره من نحو الله والناس تاخد بالك من ضميرك ضمير تربيه على كلمة الله تبقى دي المعايير بتاعة الضمير ما هو الضمير ممكن واحد عنده ضمير جماعة مثلا بتوع ما آه، غابات أفريقيا يعني أدغال أفريقيا عندهم إن القتل ما فيش مشكلة فيروح يقتل وأكله لحوم البشر ياخدوه يقطعوه يسلقوه وياكلوا البني آدم وضميرهم ما بيوجعهمش لكن في نفس الوقت يمكن لو واحد منهم ارتكب جريمة زنا يقطعوا رقبته يعدموه نعم يشرحوه فديت غلط والقتل ايه افتخار ده ضمير مترتب على كده في ضمير تاني الانسان لو قتل تبقى مصيبه سودة وجريمه لو جينا في اوروبا مثلا وامريكا القتل مصيبه سودة ازاي ده انسان بيقتل لكن ممكن لو يعني عنده girlfriend و boyfriend والحكايه ماشيه آه سوا سوا وسبهلله اه الضمير مفيش مشكله طبعا دول ما هماش مسيحيين يا جماعه الناس بتفكر ان الاوروبيين مسيحيين والامريكان مسيحيين لا ده كانوا فالضمير البشري بيتظبط بحسب القيم بتاعه المجتمع قيم مجتمع لكن الضمير الروحي بيتظبط بحسب قيم الكتاب المقدس بحسب قيم السماء فظبط ضميرك بحسب قيم الله ده تدريب الضمير طب ممكن واحد يعني يسألني ويقول لي يا ابونا الكلام ده صعب والواحد بقى يعيش بالروح ازاي ده انتوا بتصعبوها قوي قوي قوي ده المتأثر المسيحية صعبة يا ابونا دي شغلانة ومين يقدر يعمل كده محدش يقدر يعمل كده ابدا لحظة من فضلك لحظة من فضلك ليه؟ لأن الله لا يتركنا بمفردنا أبدا المسيح يقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء المسيح هو اللي بيقوي بولس الرسول لما كان بيشكي قبل ما يتعرف على نعمة ربنا يقول لا أستطيع أن أفعل الخير لكن بعد ما تعرف على المسيح والمسيح ملأ حياته بقى يعينه يقول أستطيع كل شيء امين في المسيح يسوع الذي يقويني امين في قوة جاية من فوق وعشان كده في رسالة أفسس إصحاح 3 آية 16 لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الإيه؟ الباطن نعم.
يبقى إحنا محتاجين إلى قوة من الأعالي قوة من الأعالي تسندنا نعم.
إذا الله في معونته يعطيك هذه القوة قول له يا رب اديني قوة عشان أسلك في طريقك يا رب أنا ضعيف يا رب ما أقدرش أنا ضعيف لكن ليقل الضعيف بطل أنا بالرب ربنا هيقويني ومش هتهزم هذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا نحن لا نعتمد على قوتنا لأن ض- لأننا ضعاف لكننا نعتمد على قوة المسيح لأنه قوي ويؤيدك بروحه في طلبت قوة الله طلبت روح الله ليؤيدك ويرشدك ويعلمك يقول كده في مزمور 32 آية 8 أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك الله الله عيني عليك عايز أحسن من كده حاجة عايز وعود مطمئنة أكتر من كده مفيش امسك في ربنا تعلق بي انجيه ارفعه لانه عرف اسمي يدعوني فاستجيب له معه وانا في شده انقذه وامجده واريه خلاصي نعم.
امسك في المسيح بس ما هو جاي يخلص فمش هيسيبنا مفرد طب هل يا ترى في الاسلام حاجه عن السلوك بالروح الحقيقه لا يذكر القران ولا الاحاديث شيئا عن الاتجاه الروحي والسلوك الروحي لأنه أصلا يجهل الروح يسألونك عن الروح وأنا أقول لك أنا مش عارف طب ربنا بتاعك يقول لك يا عم أنتم ما خدتوش من العلم إلا قليلا آه يعني حتى ربنا بيتنصل من الإجابة فإزاي بقى هيبقى في سلوك روح وهو أساسا ما فيش روح ده عمل زي نكتة لطيفة أوي أقولها لكم واحد راح يكشف آه نظارة يعني مش أنا لا واحد راح يكشف نظارة فالدكتور شاور له كده على الحيطة في ال- بتاعت العلامات المحطوطة قال له العلامة ديت مفتوحة فين قال له علامة ايه هو في علامة قال له ايه العلامة اللي في اللوحة دي قال له كمان في لوحة قال له ايوه اللي قدامك اللي على الحيطة دي قال له يا نهار اسود هو في كمان حيطة قال له يا عم روح في عرضك ابعد عننا ده عمى حيسي ف يعني الاسلام هيجيب السلوك بالروح من هنا هو في حيطه يعني هو في روح عشان خاطر يبقى في بعد كده سلوك بالروح دي مشكله دي قضيه لهذا فالاسلام فقط عمل على اشباع الجسد الخنزير لانه لا يوجد نسر يرفع الجسد الى فوق نعم.
اشباع الجسد مفيش حاجه اسمها ش- آه، سلوك بالروح ولا اشباع غريزه الجنس اطلق الحريات لاتباعه للاشباع الجنسي زي ما انت عايز اعمل مثنى وثلاث ورباع ومش كده وبس وما ملكت ايمانك طب ملكت ايمانك كم واحده يعني اثنين ثلاثه اربعه نعم، مش يا محفوظة.
عم مطلقة ما ب- اللي تقدر تجيبها هاتها وعشان كده الاغتصاب ماشي في أرض مصر وهي أختنا اللي ياخدوها سن 12 سنة غصب عنها ماشي ليه؟ ما ملكت أيمانكم نعم.
بلا حساب إشباع للجسد والشهوات يا حرام ولكن للأسف الشديد أن هذه الإت- الامتيازات هي للرجال فقط وليس للنساء فين المساواة طب الراجل يتجوز مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانه طب والمرأة ديت ما هيش بني آدمة برضه ليه ما يشرع لهاش تتزوج من الرجال مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانها من الرجال ليه ما قدرش هو عايز الرجال عشان يحاربوا اياه نعم عايز الرجال عشان يكونوا ليه مملكة فبيرضيهم بكل حاجة أما النساء فحرام ما لهمش أي نصيب حتى هناك يقول لما راح في الإسراء والمعراج بتاعه قال لهم رأيت معظم وأكثر أهل الجنة من النساء نعم.
والزوجة هناك في الجنة إذا دخلت في الجنة ستكون إحدى الضرائر ضرة ل 72 ضرة على أقل تقدير ولذلك أطلق العملية للرجال إنهم هيلاقوا هناك حريات بلا عدد نعم
أشبع غريزة الجنس لا مش بس كده ده أشبع أيضا غريزة القتل التحريض بالقتل حرض المؤمنين على القتال قاتلوهم وأمرت أن أقاتل الناس جميعا إلا أن يقولوا لا إله إلا أن يقولوا لا إله إلا الله وبهذا اغتال كثيرين وكثيرات اغتال ام قر قرفه فسخها اتنين حطها بين جملين ربط رجل من هنا ورجل من هنا دي في رقبه جمل ودي في رقبه جمل والجملين خلف خلاف واضرب الجمال مشى الجمل ده والجمل ده ومزعوا الست نصين من فوق لتحت رسول الرحمه تنساش رسول الرحمه ام قرفه وعصماء عصماء كانت بترضع بنتها نعم صغيرة على صدرها ودخل الرسول بتاع محمد اللي مكلف بقتلها فجه ناتش البنت من على صدرها ورماها وجه مدخل السيف في صدرها طلع من ظهرها رسول الرحمة إشباع غريزة القتل وإشباع غريزة حب الامتلاك غنائم نعم قبائل بلاد وخيرات البلاد واتوا الى مصر ايضا وجاء عمرو بن العاص ولما حب يشيلوه او يبعتوا له واحد يبقى بتاع الخزانه وهو يمسك ال- الجيش والرئاسه قال لهم هو ايه الكلام ده يعني ايه الكلام ده يعني عايزيني امسك البقره من قرونها وغيري يحلبها مصر بلد حلوب بقرة حلوب حب الامتلاك والاستعمار للغنائم أحبائي هل هناك مسيرة روحية هتضيع حياتك ليه يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة في مسيرة جسدية فانية مؤقتة ولا حريات ولا حاجة لكن الأمر سلوك روحي مع الإله الروحي والحياة الأبدية الروحية يا ريتك دلوقتي عزيزي تفتح قلبك للمسيح تقول له يا رب أنا عايز أعيش بالروح عايز أعيش بالروح يا رب عايز أتمتع بيك بالروح يا رب اكشف لي يا رب عن الحقيقة فين الطريق الصالح لأسير فيه وربنا هيكون وياك وربنا هيحفظك وربنا هيقودك لو كنت فعلا راغب من قلبك انك تعرف الحقيقة شفت اختنا اللي قالت الاختبار بتاعها دلوقتي واللي قالت قبل كده البحث عن الحقيقة اساس اقرا الكتب يا ريت كتاب جميل قوي بتاع هل القرآن معصوم من الخطأ كتاب جميل ورائع يا ريت تتحصل عليه وان كنت عايزه ممكن تك- تك- تك- تكتب لنا وتطلبه واحنا نبعته لك ان شاء الله وهتلاقيه كمان على آه، ال site مكتوب قصادك على الشاشه آه، حوار الحق dot com هتلاقي هناك كتاب هل القران معصوم من الخطا كله اخطاء واهم خطا في الاسلام عدم وجود روح واتجاه روحي وحياه روحيه على الاطلاق عايشين في ضلاله كبرى وراء مطامع جسديه ستنتهي بنهايه الجسد والنتيجه هتحصل ايه صدمه كبرى صدمه كبرى وحيث لا ينفع الندم بعد العدم وزله القدم ربنا يحميك ويحافظ عليك آه، لو عايز فعلا تعيش بالروح اطلب معايا قل له يا رب انا بشكرك لانك سمعتني هذا الكلام وحقيقي يا رب انا عايز اعيش بالروح لان تعبت من مسيره الجسد وشهوات الجسد الفارغه لان كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا لكني اريد ان اشرب من ينبوعك الحي نعم فاشبعني وارويني من روحك القدوس اعطني حياه روحيه ومسيره روحيه واتجاه روحي وطريقا روحيا لكي اشبع بيك واتمتع بيك واحيا بالرو- بالروح فوق شهوات الجسد تثق يعطيك الرب حسب ايمانك امين امين امين شكرا يا أتشابونا آه، أدمن آه، لو سمحتي دلوقتي هنبتدي الأسئلة عندنا حوالي 14 دقيقة ناخد فيها أكبر قدر ممكن من الأسئلة اتفضلي حضرتك
شكرا جزيلا يا احمد شكرا يا بونا على الموضوع ماشي.
الرائع وحاضر آه، يا ريت اللي بي- هيسالوا الاسئله آه، اللي عندهم اسئله يقولوها بسرعه لو سمحتوا علشان آه، الوقت ابن ابو لهب اتفضل معاك المايك
اتفضل يا أخي
آه، دايما ابن ابو لهب اتفضل معاك المايك بل تؤمن في في مشاكل يعني نعم.
طب يبعت ال- السؤال آه، بال يعني على التكست لو آه، سمحت
حاضر آه، معلش آه، برضو المايك فيه مشكلة آه، بيقول هل معنى السلوك بالروح ان الانسان آه، يعبد ربنا ويتفرغ للعبادة ويسيب احتياجات الجسد اتفضل معاك المايك يا بونا شكرا جزيلا سؤال جميل شكرا جزيلا وبالتاكيد لا طبعا لان آه، طول ما احنا في الجسد الجسد له احتياجاته نعم يعني محتاج الى اكل وشرب فيعمل من اجل اكل وشرب لكن ما يعيش للجسد نعم يعيش للروح ومطالب الروح لانه يمتنع عن الجسد نهائيا واحتياجاته لا زي مره من المرات احكي لكم قصه مره من المرات راح واحد الى الدير عشان يرهبن فادوا له قلايه وقالوا له النظام بتاعنا كده وكده بعدين جه الوقت قالوا له آه، ممكن تروح آه، آه، مع اللي بيخبزوا الرهبان اللي بيخبزوا في الفرن تخبز عيش عشان الاكل قال لهم الله انا جاي هنا عشان خاطر آه، صلاه ونسك ولا رايح اخبز كمان لا مش طريقه دي قالوا لا لا، ما تزعلش ما تزعلش لا لا لا زي ما انت انت عايز ايه قال انا جاي هنا اصلي طب خلاص اتفضل روح صلي فراح يصلي في القلايه فسابوه فقعد يوم في القلايه ما فيش حد سال عنه يومين ثلاثه بعدين طلع لما يا جماعه انتوا ما بتحسوش قالوا له ايه في ايه هو ما فيش اكل قالوا له يا ابني هو انت جاي الدير عشان تاكل انت مش قلت انك جاي الدير عشان تصلي يا ابني هو انت اذا كنت جاي الدير عشان تاكل كنت خبزت لنفسك اكل نعم اه يعني ممكن يروح يصلي في الدير وممكن يشتغل برضه اه بس ما يبقاش رايح عشان ياكل نعم لكن رايح عشان يصلي بس الحاجات الاساسيه والاحتياجات الاساسيه ممكن تمر اه السؤال الثاني آه، اتفضلي يا ادمن لو سمحتي السؤال اللي بعديه وعندنا 12 دقيقة
شكرا جزيلا اتفضل بينو معاك المايك
آه، شكرا يا تي في 9 واهلا بيك يا
آه، اسفه امون المايك not آه، رينو اتفضل معاك المايك
شكرا اختي الحبيبه حنا سلام المسيح مع ايوه اتفضل يا عزيزي
آه، سلام وتسابونا اسف آه، المايك آه، قطع مني ماشي.
آه، السؤال حقيقه آه، عندي آه، في الف- في الاسلام آه، في فرائض أيوة.
فلماذا تنقض الفرائض اليس الدين هو فرائض تؤدى لله آه، شكرا ابي الحبيب والمايك مع عدتك
كويس صح آه، الفريضة يا عزيزي الفاضل الفريضة هي واجب نعم.
واجب احنا علاقتنا مع ربنا ما هياش مجرد واجبات احنا علاقتنا مع الله حب نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا فلما تبقى محبة يبقى لها شأن آخر الفريضة ممكن يعمل الفرد وينقب الأرض لكن الحب يحوط الإنسان في سنة. أنا أقول لك على فرق مهم أوي يقولون عن آه، تحديد ال- فريضة الصلاة أن محمد في الإسراء والمعراج والإسراء والمعراج عليه علامة استفهام كبيرة يعني خليها لوقتها فإنه لما راح إلى صدرة المنتهى ونزل فقابل موسى فموسى قال له آه، ربنا قال لك ايه احنا اتكلمنا الكلام ده في حلقه فاتت بس يمكن اللي بيشاهد آه، ال- الحلقه ديت ما حضرش الحلقه اللي فاتت فبرضه اسمحوا لي ان انا آه، احكيها بس باختصار قال له فرض على امتي خمسين فرضا للصلاه يوميا فرض فموسى قال له ها وبرضه امتك تقدر تقوم بخمسين فرض روح قول لربنا لا يخفضهم لك موسى بيفهم اكتر من ربنا خد بالك موسى يعرف وربنا ما يعرفش فطلع على ربنا قال له يا رب ش- امتي لا تستطيع ان تصلي خمسين فرضا قال له ماشي خليناهم لك خمسة واربعين فرح محمد ونزل موسى قال له ايه قال لك ايه قال له خلاهم 45 خفض خمسه قال لك هيطلع فوق قول له لا ما تنفعوش امتي ما تقدرش تصلي يطلع وينزل يطلع وينزل كل مرة خمسة كل مرة خمسة خمسة بخمسة بخمسة وعشرين المهم رفت على رست على خمسة فقط فروض فموسى قال له يا ابني ده أمتك ما تقدرش تقوم بالصلاة دي خمس فروض دول كتير قالوا لا أنا أتكسف من ربنا بقى مقدرش أطلع إني أخجل من الله فرض يعني فرض يعني مساومة لا أربعة خمسة طب ستة طب ثلاثة طب اثنين طب واحد طب ويحاول إن هو يكلفة الفرض نعم.
عشان خاطر بس يعمل الفرض وخلاص وزي ما قلت برضو قبل كده واحنا أطفال صغيرين في المدارس علمونا آه، الشعر الجاهلي وأصعب حاجة كانت الشعر الجاهلي واحنا لسه عيال في ابتدائي واحفظ شعر ج- طب معناها ايه؟ احفظ لا تسألوا عن شعر طب احفظ ايه مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي ايه المكر المفر يا ابني ده هي كده ولازم نحفظها وحافظينها لحد دلوقتي بقى الواحد عنده فوق السبعين سنة وحافظ مكر مفر الفروض هي حفظ بلا فهم وبلا معنى وبلا دراية بيعمل الفرض عشان يرضي ربنا وبس يسكته لكن المسيحية حب تحب الرب إلهك من كل قلبك القديسين قالوا حب وافعل ما شئت لأن محبة المسيح تحصرك عشان كده المسيح قال لنا صلوا كل حين ولا تملوا يا نهار أبيض فوق الخمسين فرض ما عندناش فرض يا ابني ما لو كان فرض كنا يعني قدرنا ن- ن- نساوم مع ربنا لكن ده حب والحب لا ينتهي نعم مش كده؟ يعني مثلا تبص تلاقي اتنين مخطوبين انا بضرب مثل بالمخطوبين مش بالمتجوزين لان الامر بيختلف شويه فالمخ الخاطب آه، الخطيب يعني كده في اول ايام الخطبه يبقى مشغول بخطيبته قوي يقضي طول النهار وياها وال weekend وبعد ما يروح بالليل عشان اهلها طبعا ما تغيبش بره يمسكوا التليفون الفجر الله ما انت يا ابني كنت وياها حبيبي لا اصل الحب له سلطان فالكلام ما ينتهيش طب اذا كان فرد بقى واحد بقى لازم يتصل بخطيبته فرد وهو ما بيحبهاش لما نتصل بيها عشان خاطر ما تقعدش تنق علينا وتزن علينا يلا وكلمتين ور- انا لا انا كويس الحمد لله وانت عامله ايه يا حبيبتي انا كويس اه خلاص طيب نشوفك بخير ما هو فرض بقى آه.
واجب لا لا لا المسيحيه حب وليست فرض امين اتفضل يا عزيزي أمين.
معاك المايك شكرا متشابون السؤال اللي بعده لو سمحتي وعندنا خمس دقايق اتفضلي
ايوه
آه، حاضر يا احمد ربنا يخليك و- sorry يا امون اتفضلي معاكي المايك
آه، شكرا يا تي في 9 واهلا بيك يا بونا واهلا يا احمد اهلا بيك يا آه، فندم.
الحقيقه يا بونا جالي سؤال آه، زي ما آه، قلت لك دايما بتقول ان احبائنا المسلمين بدأوا يلخبطوا الصوت في التطبيق كتيرة عندهم يا سلام
اخلاقيات هو ال- في عطل فني دلوقتي آه، تقريبا الغرفة عليها آه، hacker attack آه، ودي حاجة احنا ب- بنشوفها على طول آه، محاولة لإسكات كلمة الحق فيا ريت يا admin لو سمحتي آه، تحاولي تصلحي الموضوع دوت وناخد السؤال في اسرع وقت ممكن إن ما كانش هي تقدر المتسا- السائلة ممكن ال admin تقول لنا السؤال آه، على ال text لو لو الغرفة كلها كمان مش شغالة ممكن تبعت لنا فاكس او أو بالتليفون يا لو سمحتي ابعتيها على ال control room وال control وسائل room كتير.
هيبلغونا على طول
آه،
آه، طب امون حاولي تقولي السؤال مره تاني اتفضلي معاكي المايك أها.
آه، طيب اقول السؤال يا بونا آه، السؤال جاي من واحد من الاحباء المسلمين وبيقول ان السلوك بالروح هو حاجه حسب الضمير وهو كمسلم ضميره مش بيبقى آه، يرضيه يعني انه يتجوز جواز متعه فبيسال بيقول هل هذا سلوك بالروح كما تقول فضل يبونا المايك معك.
okay هو مقطع بس هو يعني مقطع بس مسموع واضح شوية اتفضل لو تشاورني شكرا آه، بتقول يعني واحد مسلم بيقول أنا ضميري مستريح على زواج المتعة طب أنت تعبان ليه؟
مم.
هو ضميره مستريح ويبقى ايه ده ده مش سلوك بالروح لا يا ابني لا انا ولا حضرتك حاجه احنا اتكلمنا دلوقتي في اثناء الحديث عن الضمير الاجتماعي والضمير الروحي فالاسلام بيكون ضمير اجتماعي مثنى وثلاث ورباع وما ملكت ايمانكم ده ضمير اجتماعي بدوي يتفق مع البدو آه، واللي هم متعطشين للجنس لكن الضمير الروحي السماوي فيه شبع الهي فالفرق بين الاثنين واضح خد بالك منه اتفضل سؤال آه، اخير طب أو تشابونا في س- سؤال بسيط آه، إذا كانت المسيحية ديانة روحية وما بتتمشاش مع واقع الحياة والإنسان كطبيعة جسد ليه ما بن- ما ببصش على الإسلام لأنه دين واقع وبيتعامل مع واقع الإنسان كبشر في الأرض مش ده الموضوع برضو هذا سؤال جميل أوي فعلا ورائع والحقيقة أن الإسلام مشكلته الواقع بتاعه أن بيهبط إلى واقع الجسد نعم ده واقع واقع واقع واقع إلى شهوة الجسد ولكن المسيحية تسمو في سموها تسمو بغرائز الجسد إلى الشبع الروحي فالإسلام فعلا واقع واقع إلى شهوة الجسد وإشباعها ده أنا بتكلم بكل صراحة محدش ياخد الكلام بتاعي ده بزعل انا بتكلم بك- بكل حريه ومستعد ان انا اسمع يعني احبائنا المسلمين لما بيطعنوا في الانجيل وبيطعنوا في صحه الكتاب ويطعنوا في لاهوت المسيح ويطعنوا في صلب المسيح وكل هذه الطعنات بنتقبلها بروح رحب وبنرد عليها ببساطه فانا ارجو ان ما حدش يزعل لما نتكلم بصراحه برضه في الدين الاسلامي ولا يعني الدين الاسلامي أه أه أه والدين المسيحي بقى بقى لا ما هي كلها طرح على مستويات المناقشه وطرح شكرا جزيلا لمحبتكم شكرا يا أتشابونا آه نأسف لانقطاع الوقت آه نأسف أيضا للناس اللي واقفين بالأسئلة بس زي ما قلنا لكم قبل كده يا ريت لو عندك لسه السؤال موجود والسؤال محيرك اتفضل ابعته لنا على ال website اللي بيظهر لك على الشاشة وابونا هيرد عليك شخصيا آه إذا كنت عايز كتاب مقدس اكتب لنا هيجي لك الكتاب المقدس إذا كنت عايز الكتاب عن هل القرآن معصوم روح على ال website وهتلاقي في الخانة بتاعت الكتب انقر عليها وهتلاقي مكتوب هل القرآن معصوم يا ريت نبص للي احنا بنقوله ده دلوقتي ونعرف ان ربنا خلقنا على شبهته حتى القرآن بيقول والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ما هو أحسن التقويم في الكتاب المقدس يقول الله أنه خلقنا ون- لنخلق الإنسان على شبيهتنا إزاي إحنا على شبيهة الله ونبص على حاجات شهوانية بالطريقة دي أنا معكم الإنسان جسد ويجب أن يعيش في العالم ويجب أن يناضل في العالم لكن لنعيش في العالم مجرد إننا عابرين لأن إحنا مش من أهل هذا العالم إذا كنت تريد أن تكون من, من أهل الملكوت وتكون ممن هم الفائزون في الآخرة عندما يأتي المسيح في مجده اطلب منه وقول له يا رب انا بقبلك خش وصد على حياتي نشكرك يا أتسابونا على الموضوع الجميل اللي وضعته لنا اشكركم اعزائي والى اللقاء امين